السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين حقيقة النهاردة لقاء مع أحد أعلام التابعين الإمام الجليل العلم صاحب الرقائق والمواعظ الجميلة اللي كان أقرانه في عصره كانوا يقولوا والله لولا أن على يقين من أن الوحي قد انقطع من السماء لظننا أنه يوحى إليه من السماء إنه الإمام العلم الزاهد الورع الحسن البصري الإمام الحسن البصري اسمه الحقيقي الحسن ابن يسار والده اللي هو يسار كان مولى لزيد بن ثابت الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين وأمه كان اسمها خيرة خيرة دي كانت مولاة أم المؤمنين أم سلمة اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي إيه القصة بالظبط القصة إن أم الحسن البصري كانت جاءت من السبي من بلاد ميسان في الفتوحات الإسلامية اللي كان بيعملها المسلمون في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الفتوحات العظيمة اللي تمت ديت فكان من ضمن الفتوحات ديت كان فتح بلد اسمها ميسان فجيء بالسبي من بلاد ميسان كان من ضمنهم أم الحسن البصري كانت حامل في الحسن البصري اللي هو الحسن بن يسار اللي سمي بعد ذلك بالحسن البصري فلما جيء أصبح أبو الحسن البصري اللي هو يسار أصبح مولا لزيد بن ثابت وأصبحت أم الحسن البصري اللي هي خيرة أصبحت مولاة لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها ووصلت أم الحسن البصري وهو كان ما زال حملا في بطنها ووصلت وأصبحت مولاة لأم سلمة وقعدت قضت حياتها في خدمة أم المؤمنين أم سلمة هذه المرأة اللي كان يضرب بها المثل في رجاحة العقل وفي يعني حكمتها رضي الله عنها وعن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشاهد في الموضوع أن مرت الأيام بسرعة وجيه معاد ميلاد الحسن وهو كان لسه ما حدش سماه طبعا كان لسه هم ما يعرفوش المولود ده ايه اللي جاي وكله رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى شاهد في الموضوع في يوم من الايام ولدت خيره خيره اللي هي ام الحسن فلما ولدت فرحت ام سلمة فرح شديد جدا جدا لانها كانت بتحب مولاتها خيرة ديت حب شديد جدا فلما عرفت انها ولدت يعني باركت لها وهنتها وقالت لها هل سميتي ولدك عرفت ان هو ولد قالت لها لا لسه ما سميتوش قالت لها ايه رايك على بركه الله نسميه الحسن فقالت لها خلاص نسميه الحسن فسمي الحسن ابن يسار اللي هو ابوه ابوه اسمه يسار لسه لحد الان ما عرفناش هو سمي الحسن البصري ليه هتعرف دلوقتي الشاهد في الموضوع فسموه الحسن على بركه الله سبحانه وتعالى سمي باسم الحسن ابوه يسار كان في الوقت دوت كان في اللحظة ديت كان عندي مولاه اللي هو زيد بن ثابت الأنصاري فاستأذن من زيد بن ثابت وقال له بس أروح أشوف زوجتي لسه والدة الآن في دار أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنه وارضاه فاروح بس أطمئن على الولد وأشوفه كده وأرجع مرة تانية فأذن له زيد بن ثابت ودعا له ولولده بكل خير طبعا كان المجتمع مجتمع جميل جدا الناس بتحب بعض وكان الصحابة بيتعاملوا مع العبيد والإماء والموالي معاملة في غاية الرقة والرحمة التي لم لا تخطر على قلب بشر لأنهم تعلموا الرحمة على يد النبي على يد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال عنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم الشاهد في الموضوع ان راح يسار عشان يطمئن على ابنه وراح دخل بيت ام سلمة رضي الله عنها وارضاها واستأذن في انه يدخل يشوف ابنه وشاف ابنه الحسن واطمأن عليه والحمد لله رب العالمين ثم خرج بعد ذلك ليعود إلى سيده زيد بن ثابت ليخدمه الحقيقة سيرة الحسن البصري أو الحسن بن يسار لحد دلوقتي ما وقفتش عندي إن أم سلمة نقت له اسمه بس لا أم سلمة كان عندها مين اللي هي أم الحسن كانت بتخدمها فأم الحسن البصري اللي هي خيره كانت بتخرج تشتري لها الحاجات وتقضي حوائجها وتجيب لها كل اللي هي عايزاه من بره فكانت بتخرج وتسيب الحسن في حجر ام سلمة فكان الحسن لسه طفل رضيع فكان احيانا يبكي من شدة الجوع أو, أو يعني أي حاجة فكانت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها صاحبة القلب الرحيم وهي أصلا يعني قلبها مليان رحمة وازدادت الرحمة في قلبها لما اتجوزها النبي وبقت أم المؤمنين اتعلمت الرحمة الكبيرة على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم فكانت لما تسمع الحسن بيبكي كانت تلقمه ثديها وترضعه خد بالك فأصبحت أم سلمة هي أم الحسن البصري من ناحيتين الناحية الأولانية إن هي أم المؤمنين وهو رجل مؤمن يعني فأصبحت أمه لأنها أم المؤمنين والناحية الثانية إن هي اللي رضعته أو هي كانت بترضعه مع أمه مع أمه فبالتالي كانت أمه في الرضاعة وفي نفس الوقت كانت أمه لأنها أم المؤمنين فالحسن البصري نشأ في بيت أم سلمة نشأ في بيت أم سلمة وهي أمه في الرضاعة وأمه اللي هي هي خير اللي هي كانت أولاد أم سلمة كانت بتراعى هي كمان فنشأ في بيت كله كرم وكله أخلاق وكله دين وكله رحمة وكله حنان فنشأ الحسن البصري رقيق القلب ولذلك مواعظ الإمام الحسن البصري من أرق المواعظ تسمعها لازم قلبك يتحرك ولازم عيونك تدمع ولازم تحس أن أنت تأثرت جدا بكلام الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة فرصة أن هو كان عايش في بيت مسمى انتوا عارفين حبايبي حبايبي ان بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها لازقه ببعضها التسع بيوت جنب بعض فده كان بيعطيه الفرصه وهو طفل صغير ان هو يتردد على كل كل بيوت امهات المؤمنين كل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فكان شويه يروح عند عائشه وشويه يروح عند حفصه وشويه يروح عند ام سلمه وشويه عند جويريه وعند سوده بنت زم وهكذا كان في البيوت ازواج ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا كلهم بيحبوه جدا ويقدروه وكان ليه مكانة كبيرة جدا في قلب زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشاهد في الموضوع ان هو كانت فرصة عمره طبعا اتربى في بيت أم سلمة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الخير كله وفي نفس الوقت كان عايش في زمن في عدد كبير جدا من الصحابة فبالتالي قدر يطلب العلم على دين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعدد كبير جدا لكنه كان مولع جدا وكان بيحب علي بن أبي طالب حب لا يخطر على قلب بشر وكان بيتأثر بيه جدا بسبب يعني صلابته في دينه وزهده وبعده عن فتن الدنيا وزخارف الدنيا فكان متأثر جدا بسيدنا علي بن أبي طالب تأثر غير عادي كبر الحسن البصري اللي هو ما زال لحد الآن الحسن ابن يسار كبر ووصل لسن 14 سنة قررت أسرته الجميلة الطيبة المباركة إن هم يسافروا من المدينة المنورة ويروحوا يعيشوا في شوف البصرة وكانت البصرة زي يا جماعة يا جماعة مدينة مدينة أول من اختطاها اختطاها وأول من خلق المدينة دي عمر بن الخطاب في زب في زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكانت مدينة بكر بكر ولسه جديدة وكان عاملينها لأهداف معينة الهدف الأول في الأول ان هي تكون مدينة عسكرية تكون بمثابة التمويل لكل الجيوش الإسلامية اللي بتغزو في بلاد فارس عشان يبقى مصدر تمويل قريب بدل ما لسه مدينة يبقى مصدر تمويل للمجاهدين في سبيل الله الحاجة الثانية ان هي تكون مدينة يجتمع فيها فيها عدد كبير جدا من علماء الصحابة والتابعين علشان كل من يسلم من يسلم من بلاد فارس أو العراق يروح يتلقى العلم في في مدينة البصرة وكان مدينة غنية يعني كان بتكثر فيها الغنائم اللي كانت بيوزع أربع تخماسها على المجاهدين وخمسها كان بيرجع لبيت مال المسلمين فبالتالي المدينة كانت غنية جدا لكن الحسن البصري كان لا يلتفت لغير أهل المدينة لأنه كان رجل زاهد جدا, جدا وكان قوته في ذلك ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أول قام أول ثم علي علي بن أبي طالب طالب لأنه تأثر به جدا فلما وصل 14 سنة سافر سافر هو وأسرته ومكثوا في بدء إسرة, إسرة ولذلك سمي منذ هذه اللحظة بالحسن البصري ده سبب تسمية الحسن بأنه الحسن أو الحسن البصري كان مسجد البصرة في الوقت دوت كان بيموج بعدد كبير جدا من علماء التابعين والصحابة وكانت حلقات العلم ما شاء الله ليل ونهار بفضل الله سبحانه وتعالى الحسن البصري في الوقت ده لازم وانقع لابن عباس فضل ملازم سيدنا عبد الله بن عباس وتلقى على ايده علم علم التفسير والحديث والقراءات واخذ من الفقه واللغه والادب والادب حتى اصبح عالما جامعا فقيها كل, كل انواع انواع او لانواع انواع العلوم بفضل الله سبحانه وتعالى اقبل عليه الناس بشكل شكل غير عادي عشان يتلقى مع يد الحسن الحسن البصري رحمه الله الله رحمه واسعه وانتشر امر الحمر الحمر البصري وذاع اسمه في البلاد البلاد وبقى الناس كلهم يتكلموا يتكلموا ويتحدثوا عن الحسن البصري وسته بقت على كل لسان بقى يتكلموا عن زهده وخلقه وورعه وعلمه وادبه ورقه قلبه ووعظه المؤثره ما شاء الله كان يعني من, من كل علم كان كان له حظ ونصيب في كل العلوم لدرجة إن حد حدث خالد بن صفوان قال لقيت مسلمة عبد الملك عبد الملك في الحيرة فقال لي أخبرني يا خالد عن حسن البصرة اللي هو الحسن البصري بصري فإني أظن أظن أنك تعلم من أمر ما لا يعرفه لا يعرفه سواك فراح قال له يبقى إيه؟ قال له أصلح الله الأمير أنا خير من يخبرك عن الحسن البصري فأنا جاره في بيتي وجليسه في مجلسي وأعلم أهل البصرة به فقال مسلمة هات ما عندك بيقول خالد بيقول له انا عايزك عايزك تعرفني مين هو الحسن البصري انا عمال اسمع عنه كلام كبير جدا بص قال له ايه بقى قال انه امرؤ سريرته كعلانيته اظن يعني احنا احنا ايه لو قلنا الكلمه ديت في حق اي انسان ولمينا العده ومشينا كده كفايه قوي انك تسمع عن انسان سريرته كعلانيته لا بيعرف ينافق ولا بيعرف يرائي ولا بيعرف يجامل يجامل اللي جواه هو اللي براه ومين النهارده مين النهارده يا جماعه اللي جوه زي اللي براه ده موضوع يعني يعني ناد ناد جدا في هذا الزمان قال انه امرؤ سريره كعنية ثانية خد بالك وقوله قوله كفره اللي بيقوله بيقوله بيعمل بيه ما بيقولش كلام كده وخلاص ويزين ويطلع يقول كلمات هو ما بلاش او بيعمل عكسها لا لا قال انه مريرته كته كعلانيتي وقوله كفعلي خد بالك اذا امر بمعروف كان اعمل الناس به لو أمر الناس بمعروف كان يبقى أكتر واحد بيعمله وإذا نهى عن منكر كان أترك الناس له ولو نهى عن منكر يبقى أكتر واحد فيهم بينتهي عن المنكر ده ولقد رأيته مستغنيا عن الناس زاهدا بما في أيديهم ورأيت الناس محتاجين إليه طالبين ما عنده يا سلام فقال مسلمة حسبك يا خالد حسبك كيف يضل قوم فيهم مثل هذا الله بيقول لك كفاية اللي انت قلته كيف يضل قوم فيهم رجل مثل هذا ولذلك كانوا بيسألوا أقران الحسن البصري ما السر في عظمة هذا الرجل كان فعلا يا جماعة كان ليه مكانة كبيرة جدا وكان ليه قدر عالي جدا عند الناس بيقولوا ايه السر في عظمة الحسن البصري اختصروها في جملتين حلوين قوي قالوا احتجنا لدينه واستغنى هو عن دنيانا يا الله رسالة رسالة لأهل العلم استغنوا عن دنيا الأغنياء وخلوهم يحتاجوا لدينكم هتبقوا في أعلى منزلة بفضل الله أما طول ما الإنسان عياذا بالله عينه على سين وعين وصاد والقرب من فلان وفلان فأين دينك؟ الحسن البصري ما السر في عظمتي؟ قالوا استغنى عن ديننا استغنى عن احتجنا لدينه واستغنى هو عن دنيانا كان الحسن البصري جامعا للعلم فقيها بيشهد له فقهه عابدا زاهدا في الدنيا لدرجة ان انس بن مالك ودي كانت المفاجأة بقى كبيرة بجد انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا يسألوه في بعض المسائل كان يقول ها هو الحسن سلوه فانه قد حفظ ونسينا هو حافظ واحنا نسينا كبرنا في السن ونسينا اسألوا الحسن البصري فدي أكبر تزكية من أنس بن مالك الحسن البصري تعالوا نكمل القصة الجميلة الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخواني وأحبابي تعالوا نكمل بعض النقاط ونلقي الضوء على الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة يعني الحقيقة كان ثروة كبيرة جدا في علمه لدرجة أن أحد تلاميذه اللي هو أبو سلمة التبوذكي التبوذكي كان يقول حفظت عن الحسن ثمانية آلاف مسألة أمال هو كان حافظ قد إيه؟ بيقول أنا حفظت من الحسن البصري 8000 مسألة فقهية وكان ليه مجلس خاص في منزله غير المسجد غير دروس المسجد كان ليه مجلس خاص في منزله وكانوا بيروحوا له طلبة العلم ويطلبوا العلم على ايديه في كل وفي شتى انحاء وانواع انواع العلم وانواع العلوم الشرعية كان في كل العلوم كان استاذ الاساتذة رحمه الله رحمة واسعة لدرجة ان من ساعة علمه تأثر تلاميذه به كان واحد منهم بيقول يقول لو رأيت الحسن لقلت إنك لم تجالس فقيها قط لو شفت الحسن وقعدت معاه هتقول أنا ما شفتش حد فقيه غير الحسن البصري وكان منهم من يقول عن الحسن البصري هذا الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء شفت لكم كانوا يقولوا لولا أن على يقين من أن الوحي قد انقطع من السماء لقلنا أن الحسن يوحى إليه كان ليه كلمات حلوة قوي كان ليه كلمات في غاية الحسن والجمال يعني سبحان الله وتمر الأيام ولما جه الحجاج بن يوسف الثقفي وتولى من قبل بني أمية على العراق أصبح وليا على العراق وانتم عارفين طبعا أنه كان رجل حاكم ظالم وغشوم وكان سفاكا للدماء وناس كتيرة جدا كانت بتخاف منه وتخاف تقف قدامه ويخافوا ان هم يصدعوا بكلمة الحق امام الحجاج بن يوسف الثقفي وكان في ناس معدودين على الاصابع هم دولت اللي قدروا يقفوا قدام الحجاج بن يوسف الثقفي وكان على رأس هؤلاء الحسن البصري تخيلوا الحسن البصري يا جماعه معروف ان هو انسان رقيق القلب جدا حساس ومشاعره جياشه جدا جدا ودمعته قريبه وكلامه كله في الزهد والرقائق مع انه فقيه ورجل علامه وكل حاجه لكن كان اغلب كلامه في الزهد والرقائق ورغم ذلك كان في الحق كان شديد جدا كانش يهمه اي حد وكان يقول كلمه الحق ولو على رقبته ولو على حياته في يوم من الايام الحجاج بن يوسف الثقفي يعني بنى قصر كبير ليه في بلد اسمها واسط ودي مدينة بين البصرة والكوفة وراح جمع بقى الفقهاء والعلماء والناس وجماهير المسلمين عشان يتفرجوا بقى على القصر بتاعه وعشان يثنوا عليه بقى ويمدحوه فراح الناس وجمع عدد كبير جدا من الناس عشان يروحوا بقى يثنوا على القصر بتاع الحجاج بن يوسف الثقفي واهل العراق وراح معاهم الحسن البصري الناس رايحة تمدح والحسن البصري رايح يقول له كلمتين مش هينساهم الحجاج بن يوسف العمر كله فراح عشان يقول له انت بتعمل ايه راح عشان يفوقه من الغفلة اللي هو عايش فيها فقال له الحسن البصري اول ما شاف القصر بتاعه وراح واقف قدام الناس وقدام الحجاج بن يوسف وقال لقد نظرنا وأنا أقرأ لكم الكلام بالنص يعني قال لقد نظرنا فيما ابتنى أخبث الأخبثين فوجدنا أن فرعون شيد أعظم مما شيد وبنى أعلى مما بنى ثم أهلك الله فرعون وأتى على ما بنى وشيد ليت الحجاج يعلم أن أهل السماء قد مقتوه وأن أهل الأرض قد غروه أهل السماء قد مقتوه يعني كرهوه وأهل الأرض قد غروه بينافقوه بيجاملوه وهو أصلا مش عارف إن هو على غلط وأن أهل الأرض قد غروه ومضى يتدفق في هذا الأسلوب حتى أشفق عليه أحد السامعين من نقمة الحجاج فقال له حسبك يا أبا سعيد أبو سعيد دي يعني ال ال ال يعني اللقب بتاع أو الكنية بتاعت الحسن البصري قال حسبك كفاية كده أنا خايف عليك من نقمة الحجاج فقال حسبك يا أبا سعيد فقال كلا والله لقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه وتاني يوم الحجاج ابن يوسف الثقفي دخل المجلس بتاعه وبص بقى للوزراء بتوعه وللحاشية بتاعته وهو يعني في قمة الغضب والغيظ وقال لهم تبا لكم وسحقا يقوم عبد من عبيد أهل البصرة, أهل البصرة ويقول فينا ما شاء أن يقول ثم لا يجد فيكم من يرده أو ينكر عليه والله لأسقينكم من دمه يا معشر الجبناء وراح باعت للحسن البصري وأمر بالسيف والنطع أن هم يجهزوا السيف موجود اهو والنطع بقى الحاجة اللي بتتحط تحت الرجل اللي هيقتل, اللي هيقتل عشان الدم بتاعه ايه يعني لا يلوث بلاط القصر بتاع الحجاج ابن يوسف وبعتوا للحسن البصري مجموعة من الشرطة تجيبهم فلما عرف ان هو رايح للحجاج بن يوسف الثقفي عرف ان هو رايح عشان يقتل فلما دخل نظر فوجد السيف والنطع والجلاد فحرك شفتيه خد بالك من الحته ديت حرك شفتيه وتمتم ببعض الكلمات محدش سمع الحسن البصري قال ايه ودخل بكل عزه وبكل قوة وبكل جرأة وشجاعة على مين؟ على الحجاج بن يوسف الثقفي اللي هو رجل طاغية وفي قمة العدوانية وفي قمة الشراسة ثم دخل عليه وأقبل عليه وسلم عليه خد بالك فلما رآه الحجاج يعني داخل كده بعزة وقوة وثقة في الله سبحانه وتعالى قال له ها هنا يا أبا سعيد اتفضل اتفضل يا أبا سعيد ها هنا اجلس وراح طلب من الغلام يجيب له ايه العطر فراح جايب العطر وراح معطر لحيه الحسن البصري ووش الحسن البصري ومطيبه ومطبطب عليه وبدا يجلس معاه ويساله في بعض المسائل ويساله والحسن يرد ويساله في مساله تانية والحسن يرد ويسال في ثالثه ورابعه وخمسه وقعد يسال الحسن البصري في اسئله كتيره جدا والحسن يرد وفي الاخر قال له والله انت سيد العلماء أنت سيد العلماء يا أبا سعيد ثم عطره ثم أمر به أن يجلس في مك... نفس المكان اللي كان بيجلس فيه الحجاج بن يوسف الثقفي ثم بعد ذلك استأذن الحسن وخرج وتبعه حاجب الحجاج بن يوسف قال له يا حسن ماذا قلت بالله عليك أخبرني ماذا قلت فوالله لقد دعاك الحجاج لغير ما فعل معك ده هو كان باعت لك والله كان جايبك عشان يقتلك ورغم ذلك استقبلك أحسن استقبال في الدنيا أنت قلت إيه قال قلت يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم يا سلام وفي يوم من الأيام حصل موقف تاني جميل جدا حكيته لكم قبل كده ان ابن هبيره كان بيجي له رسائل من يزيد بن عبد الملك وكان بيامره انه ينفذ كل الكلام اللي في الرسائل احيانا كان فيها اوامر فيها ظلم فكان بيضطر ينفذها فراح بعت للشعبي والحسن البصري عايز يعرف هل ليه رخصه في دين الله ان هو ينفذ كل الكلام اللي في الرسائل فقال له الشعبي كلاما فيه ملاطفه ومصايره انا عايز اقول له ما انت معذور يعني هتعمل ايه يعني فاهم ازاي فتعجب ابن هبيره وابن هبيره كان واليا على العراقين الكوفه والبصره فنظر إلى الحسن البصري وقال ما تقول أنت يا أبا سعيد قال له يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله فإن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله يا ابن هبيرة إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يؤمر فينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك حيث لا تجد هناك يزيد وإنما تجد عملك الذي عصيت به رب يزيد يا ابن هبيرة إنك إن تك مع الله وفي طاعته فإن الله يكفيك بائقة يزيد وإن تك مع يزيد وفي معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد فبكى ابن هبير حتى بلل الحصى بدموعه ومال عن الشعبي إلى الحسن البصري وبالغ في إعظامه وإكرامه فلما خرج الحسن البصري والشعبي من عند ابن هبيرة ودخل المسجد اجتمع الناس عليهما وقالوا ما صنعتما مع ابن هبيرة فقال الشعبي أيها الناس من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل فوالله ما قال الحسن البصري كلمة لا أعرفها ولكني أردت وجه ابن هبيرة وأراد الحسن وجه الله فأقصاني الله عنه وقرب إليه الحسن فحببه إليه فأكرمه وبالغ في أعظامه وإكرامه يا سلام عاش الحسن البصري حوالي 80 سنة ملى الدنيا علم وفقه وزهد وحكمة وملى الدنيا رقائق ومواعظ جميلة أثرت في قلوب كثير من الناس واحد مرة سأله عن الدنيا بيقول له الدنيا رأيك في الدنيا يا حسن قال له تسألني عن الدنيا والآخرة إن مثل الدنيا والآخرة كمثل المشرق والمغرب فإن ازددت من هذه ازددت فإن ازددت قربا من هذه ازددت بعدا من هذه وإن ازددت قربا من هذه ازددت بعدا من هذه وتقول لي صف لي هذه الدار فماذا أصف لك من دار أولها عناء الدنيا وآخرها فناء وفي حلالها حساب وفي حرامها عقاب من استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن وفي ليلة الجمعة في أول شهر رجب سنة 110 هجرية مات الحسن البصري وارتجت البصرة حزنا على موت الحسن البصري لدرجة ان لم تقم صلاة العصر في ذلك اليوم في جامع البصرة مش عشان حاجة لان كل الناس خرجوا عشان يدفنوا الحسن البصري وعشان يدعوا له عند قبره فما كانش فيه ولا واحد موجود في المكان دوت فبالتالي لم يقم صلاة العصر وكان في هذا اليوم الحزن خيم على كل أهل البصرة بسبب موت العالم الجليل اللي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتربى من ايدين ام سلمة ام المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي رضعته وكانت امه من ناحيتين لانها ام المؤمنين ولانها هي اللي رضعته مع امه الحقيقية اللي هي خيرا اللي هي مولاة ام سلمة الحسن البصري اللي جمع حاجات عجيبة جدا في وقت واحد رقة القلب وفي نفس الوقت قوة في قول الحق اللي جمع عبادة وفي نفس الوقت ما شاء الله خشوع وبكاء وزهد وطلب علم وتبليغ دعوة وسفر لطلب العلم وأدب لا يخطر على قلب بشر وكلام كله حكمة لدرجة زي ما قلت لحضرتك كانوا يقولون لولا أن على يقين من أن الوحي قد انقطع من السماء لظننا أن الحسن يوحى إليه من السماء حقيقة الحسن البصري كان ليه كلمات حلوة قوي كان يقول لك من نافسك في دينك فنافسه ومن نافسك في دنياك فألقها في نحري سيبها له سيب له الدنيا كلها وبعدين كان ليه كلمات أنا مش قادر أقول لك اقرأ مواعظ في كتاب اسمه مواعظ الإمام الحسن البصري اقرأ وشوف الراجل ده كان بيقول كلام عامل إزاي إن دل على شيء فيدل على فعلا كل ما تقرب من نبعين الصافيين من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هتلاقي الخير كله أخويا وحبيبي كان قصتنا النهاردة مع الحسن البصري بكرة إن شاء الله نلتقي مع تابعي آخر لنتعلم درسا جديدا ربنا يجمعنا وإياكم مع هؤلاء الصحب على هؤلاء التابعين اللي تعلموا على يد الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته